كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعونا وموجودين ومنورين النهارده وجمعتكم مع حلقه جديده من كلام في الحب معاكم على الهوا شاهين انور لمده ساعتين وحشتوني جدا جدا جدا من الحلقه اللي فاتت النهارده معانا حلقه جديده واراء جديده ومختلفه وهنسمعها كلنا مع بعض حلقتنا النهارده موضوعها صعب جدا لانه بيكون مؤلم وجارح جدا هنتكلم النهارده عن الغدر والخداع مستنيه مشاركتكم على الفان بيج راديو بلدنا يقولون أن يطعنك أحدهما في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة حلوة قوي المقولة دي وعجباني جدا آه الأول بس أنا حابة أشكر أسماء آه على إعداد الحلقة إن شاء الله الحلقة تعجبكم إن شاء الله وتكون كويسة جدا لأنها طلبت مننا كتير المقولة دي بتقولك إن أنت لما حد يطعنك في ظهرك ده حاجة طبيعية مفيش مشكلة موجودة في الدنيا كلها لكن لما تلاقيه أقرب حد ممكن يكون ليك في الدنيا فدي اللي بتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا لأنه بيكون قريب منك مش شرط يكون حبيبك لا ممكن يكون صديقك أخوك أيا كان مين هو ده بس الضربة دي بتوجع جدا لأنها بتكون من أقرب الناس ليك طبعا كلنا بنحب وبننسى الدنيا وأول ما بيدق قلبنا وبيبقى عندنا استعداد ممكن نضحي عشان حبيبنا بعمرنا كله حتى لو لقيناه كذاب ومخادع وكمان غدر بينا يا ترى هنعرف منين اذا كان هو صادق ولا كذاب ويا ترى عشان هو طلع كذاب وغدر بينا هنفقد الثقه في كل الناس ومش هنحاول ان احنا نجربها مع حد تاني طب تفتكروا ان اللي بيغدر وبيخدع وبيخون يستاهل ان احنا حتى نبكي او ندمع عليه للحظه صغيره انا هستنى مشاركتكم وارائكم في موضوع وحلقه النهارده وحلقتنا بتتكلم عن الغدر والخداع وانا بخصصها شويه هي الحلقه مش متخصصه على الانترنت بس بس انا بخصصها شويه على الانترنت لان المشاكل اللي جات لي عن طريق الانترنت منتظره مشاركتكم على ال fan page راديو بلدنا نروح نسمع اتفضل مشي رامي جمال ونرجع نكمل موضوعنا
صح اللي انا كنت عنك بسمع بتحب تعيش لنفسك بس غيرك مش مهم بتشوف تملي روحك اللي أبقى والأهم عندك أنانية زيادة وكل ما زدت على فيك بعد اللي حصل لي منك لومت نفسي وقلت عيب أنا راحتي ببعدي عنك بالسلامة مفيش نصيب فرصة سعيدة إني شفتك واتعرفت خلاص عليك وياك انا بختي مال وقلبي شال من ناحيتك فاتت ايام طوال والمشكلة غاب حلها نفسي اسألك سؤال طب هي فين حنيتك ولا ما عندكش منها اصل خلصت شكلها وياك انا بختي مال وقلبي شال من ناحيتك فاتت ايام طوال والمشكلة غاب حلها نفسي اسألك سؤال طب هي فين حنيتك ولا ما عندكش منها اصل خلصت شكلها بتحب تعيش لنفسك بس غيرك مش مهم بتشوف تملي روحك اللي ابقى والاهم عندك انانية زيادة وكل ما زدت على فيك بعد اللي حصل لي منك لومت نفسي وقلت عيب انا راحتي ببعدي عنك بالسلامة مفيش نصيب فرصة سعيدة اني شفتك واتعرفت خلاص عليك
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاه ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد رجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا وبنتكلم في موضوع النهارده عن الغدر والخداع في الحب يقولون من المؤسف حقا ان تبحث عن الصدق في عصر الخيانه وتبحث عن الحب في قلوب جبانه حلو قوي بجد المقوله دي آه، طبعا آه، عايزه اقول لكم ان مشاعر الحب من اجمل المشاعر اللي ممكن يمر بيها اي حد في الدنيا خصوصا لو كانت اول مره ممكن ان انت تحس بالمشاعر دي طبعا وبتكون قويه جدا وزي ما قالوا في الامثال مرايه الحب عمياء بمعنى ان الواحد ممكن يتنازل عن حاجات كتيره قوي في حبيبه عشان هو بيحبه على الرغم من انه عارف ان ده عيب فيه بس دايما ما بيدروش الاهتمام ما بيديش الاهتمام للعيب ده دايما بينساه او ما بيحاولش يحطه في دماغه عشان ما يفسك طب لما انت تلاقي كل الحب ده قدامك يا ترى التمن ممكن يبقى غدر وخيانه طبعا آه، عايزه اعرف رايكم ايه الاول هخش اشوف ال- البيج آه، ايه الاخبار ويا ترى الناس عاجبها الموضوع ولا لا وبعدين هنتكلم وهنناقش وهنقول قصص آه، ونحاول نعرف اراء بعض ايه ونشوف مع بعض آه، معايا اسماء محمد معدتنا الجميله بتقول انتظروا دقائق وهتكون معاكم مذيعتنا الجميله شهنده انور ميرسي يا سمسمه على الاعداد الجميل آه، كينج خانس احمد بيقول مساء الخير يا شهنده مساء الفل عليك يا احمد الموضوع النهارده جامد جدا جدا ميرسي خالص يا جميل آه، معايا النونة محمد بتقول موضوع جامد يا شوشو الحلقه هتكون جامده جدا ان شاء الله باذن الله يا قمر هتكون جامده بيكم معايا مشاركه جات لي من احمد بيقول الغدر هو اصعب شيء يتحمله الانسان والأصعب إذا كان من أقرب الناس إلينا والأكثر لما تبقى من الأصدقاء ولما بتحصل بتأثر جدا على الإنسان وبتخلي الإنسان يكون في حالة اضطراب وإنه مش بيكون عنده ثقة في أي حد بعد كده والغدر ده محدش يعرف معناه بجد إلا اللي جربه وعاش واتجرح منه بشكرك كتير جدا يا أحمد مشاركتك معانا آه عندك حق الغدر والخيانة والخداع وان انت تتخدع من حد وخصوصا لو كان حد قريب منك جدا دي اكتر حاجة ممكن تعذب الانسان او ما بيقدرش ان هو يتحملها بيفتكرها دايما وما بيقدرش ينساها وخصوصا زي ما قلنا لو كانت من اقرب حد ليك آه، مش شرط ما ذكرتش آه، يكون حبيب او صديق لا كمان بيبقى في حد من الاهل من الاخ آه، بيكونوا بنفس الكلام وفعلا بتاثر آه، وبتعمل حاله نفسيه وحشه جدا آه، آه، للانسان نفسه آه، لان احنا كلنا بنحس وبنشعر ولما بيكون آه، ده بالنسبه لنا بتكون عندنا حاجه غريبه آه، علينا آه، فعشان كده آه، بتكون صعبة قوي قوي قوي آه، في معاملتها معايا معايا كمان مشاركة من بنوتة مصرية منورة يا هبة بتقول ربنا معاكي يا شاهي آه، الله يخليكي يا قمر وبتقول يا رب وتكون حلقة مميزة آه، يا رب وحييكي على اختيارك للموضوع يا رب وبمناسبة الحلقة فعلا في كده آه، ويوريكي صور مش صورهم والصوت اهو انتي مش عارفة الصوت ايه بالظبط وبيقولك معلومات كتير ما بتكونش حقيقية وبيقولوا معلومات غير حقيقية عنهم وساعات بيجوا يتقدموا وانتي مش تسألي وفي النهاية ودي قصة من قصتنا النهاردة يا هبة وفي النهاية تكتشفي ب... بلاوي عنه وانه كله وهم وخداع والصور مش هو وحد غيره وانتي تكوني عايشة في اكبر وهم وخداع بس اللي مش يعرفوا ايه اللي بيعملوا كده ايه اللي بيتخدعوا اكيد هيلاقوا اللي يخدعهم زي ما بيخدعوا طبعا طبعا يهبه كانت والدين تدان ما بيخدعوا غيرهم واكيد ربنا هينتقم منهم آه، في اخت او بنت او مراتهم لان ربنا عمره ما بيسيب حد ابدا طبعا كما تدين تدان يا يا هبه آه، واكيد اي حاجه بتحصل لنا في حياتنا او احنا بنحاول نعملها غلط ربنا بيردها لنا آه، مش شرط في وقتها بس بيردها لنا بيردها لنا دي حاجه آه، يعني اكيده معايا انتصار من تونس منوره يا انتصار بتقول منوره يا شاهي موفقه يا رب موضوعاتك جامده وبنحبها وبنستفيد منها ميرسي يا جميل آه، ويا ريت تشاركينا في موضوع الحلقه النهارده معايا آية بتقول منورة يا آية بتقول مساء الخير الموضوع الليلة دي آه، هو أزمة العصر آه، مساء الفل عليك يا قمر وصح طبعا بقت أزمة العصر إن بقى آه، أكتر من م- م- بالظبط مش فاكرة النسبة بس آه، نسبة كبيرة جدا من الناس بقت بتستخدم الفيسبوك ومش صغيرين بس يعني مش فئة الشباب فقط لا انت بتلاقي طفل عنده سبع سنين وعنده اكونت على الفيسبوك وكده يعني الموضوع ما كانش جديد آه، الموضوع مش جديد يعني انا م- تقريبا ما عملتش ال account ده تقريبا الا من سنه بالظبط آه، فالموضوع طلع من زمان قوي وتلاقي دلوقتي الاطفال عندهم سبع وثمان سنين عندهم account على الفيس وعندهم friends وبيعملوا علاقات وعادي جدا الموضوع ففعلا هو بقى ازمه العصر ان التكنولوجيا زي ما بتفيدنا بتضرنا بتقول اصعب حاجه انك تنخدع من اقرب انسان انت حبيته واعتبرته هو العالم كله ولكنه في لحظه ينساك تصور اعز صديقه ليك مع حبيبك دي الضربه القاضيه تخليك مش عارف مش عارفه تخليكي مش عارفه انت اللي صح ولا هم يعني مفيش امان ولا صدق في المعاملات قولي اعمل ايه في الحاله دي هي بتقول تصوري اعز صديقه ليكي بتكون مع حبيبك ضربه قاضيه اكيد اكيد ما احسنتيش الاختيار لا في آه، صديقتك ولا في حبيبك نفس الكلام آه، او برضو ممكن نرجعها من حتة تانية انت اللي اكيد كلمتيه عنها وعرفتيه بيها ومهما كان برضو حتى عرفتيه بيها وكلمتيه عنها ما وثقتيش م- اللي هي اديتيهم ثقة فوق الحدود انهم عادي ممكن يتكلموا ممكن يتعرفوا ممكن يعملوا وده مش صح يا آية فاكيد آه، يعني مش هقولك ان الغلط من من عندك بس هو اكيد انت عملتي حاجة هي اللي خلت الاتنين يعملوا كده اتمنى ان شاء الله ان انت تحسني الاختيار بعد كده في اصحابك آه، واصدقائك آه، وان شاء الله برضو تحسيني اختيار في حبيبك يلا نرجع نكمل وانا النهارده قصتنا النهارده بتتكلم عن بنت زي ما قلت ان ان المشاعر بتكون حاجه كويسه جدا آه، عايزه اقول ان انا عندي حكايه حصلت فعلا احب نناقشها سوا وعايزه اعرف رايكم طبعا كلنا بنكون عارفين النت وعارفين الشير وطبعا كلنا بقينا دلوقتي بنستخدمه وكلنا بقى بنتعامل بيه سواء شتات سواء صداقة سواء شغل كل منا ليه استخدام عليه اوقات كتيرة بنفتح جروبات كتيرة بيكون فيها بنات واولاد مع بعض وبيبتدوا يتعرفوا احيانا بيكون في ارتباط وزواج عن طريق الانترنت وعايزة انبه انا مش ضد الارتباط عن طريق الانترنت لاني مقتنعة بحاجة واحدة ان النت وسيلة للتعارف زيها زي اي طريقة تانية وبعد كده بيبقى الارتباط عادي زي اي ارتباط ممكن اي حد يمر بيه الخطوبة بعدها الزواج الخطوبة طبعا بتكون فترة تعارف لازم نعرف فيها بعض حكايتنا النهاردة عن الحب عن طريق الانترنت وخداع بعض الشباب للبنات وخداع بعض البنات برضو للشباب على الشات وباسم الحب هحكي لكم حكايه وعايزه اعرف رايكم فيها ايه ونتناقش مع بعض فيها الكلام بيبتدي لما بنت بنت جميله وصغيره ما تعرفش اي حاجه على النت وفجاه بتكتشف ان في حاجه اسمها ايميل وفيس وفيسبوك آه وابتدت ان هي تعمل ايميل وابتدت ان هي تعرف يعني ايه account على الفيس ما عندهاش اي خلفيه ان هي ازاي تعمل صوره او ازاي تعمل ايه او يعني معنى كده ان هي مش ضليعه في الموضوع نفسه بدات تتكلم مع اصحابها وهي ما تعرفش اي حاجه عن طريق الانترنت وايه هو خباياه وكان بالنسبه لها عالم جد عالم جديد هي لسه بتحاول تعيش فيه لسه بيبتدوا يكلموها عنه او لسه بتحاول تعرفه زي اي حاجه جديده عندنا وفي يوم دخلت على جروب واتكلمت في الشات واتعرفت على شاب وابتدوا يتراسلوا الايميلات وتعرفوا على بعض فترة شهر او شهرين وتعرفوا على بعض باحترام وفي حدود زي ما هي قالت وطبعا ابتدى الكلام بينهم وطبعا هو حب انه يتعرف عليها اكتر وحب ياخد ايميلها وهي اتعاملت معاه بحسن نية خصوصا وان هي بدأت ان هي تنجرف بقلبها ناحيه او بدأت ان هي تحبه وبدأ هو يكلمها وقال لها ان هو بيحبها ولان هي بنت كويسة قالت له انه لو بيحبها يدخل البيت من باب ويتقدم لها وطبعا على حد العلم او على حد اللي هي قالته انه ما تقابلوش لكن اللي اتشافت صور وطبعا وافق آه على طول آه وابتدى ان هو آه عرف عنوانها وراح واتقدم لها وقابل اهلها والغريب في القصة انه جاب اخواته معاه وراح ال- يعني اللي هتعرفوه بعد كده انه ابتدى ي- راح وابتدى يتكلم مع اهلها وفي نفس اليوم اتقرت فتحته عايزاكم بس تركزوا على نقط معينه كده ناخدوها مع بعض وتعرفوا الاختين اللي اختينه اللي كان جايبهم معاه وابتدت اتقرت الفاتحه واتفقوا الاتفاق ان كتب الكتاب هيكون بعد 3 شهور والزواج هيكون بعد سنة يكون هو خلص شقته وكل حاجة طبعا قال انا فين وشغال فين وعندي محل ايه وانا شقتي في الدور الكام وموجودة فين طبعا اتقرت الفاتحة وابتدى يتردد على منزلهم بصفة انه خاطبها وقاري فاتحتها بقت ال- بقى يروح آه، مرتين وثلاثة في اليوم آه، sorry في الاسبوع يعني اكتر يعني بدل ما الخطاب كانوا بيروحوا مثلا مرة آه، كل اسبوع لا هو كان بيروح مرتين وثلاثة وابتدى يقفل عليها خانة الاصدقاء ما ينفعش يكون ليكي اصدقاء انا بغير عليكي انا بخاف عليكي بحيث ان هي ما تضيفش اي friend صغيره المهم آه بعد ما خلاص ابتدى يتردد وابتدوا ان هم اتفقوا خلاص وابتدوا يتعرفوا على مب- على بعض فجأة بالصدفة وداخلة جروب حد معين دخل وصحاها من حلمها آه، قبلها كانت آه، بتناقشني وتقول آه، كانت بتناقشني بصفتي المذيعة كانت تقول آه، علقني بيه قوي آه، حببني فيه آم، يمكن آه، انا مش مش تقيل عليه زي ما هو بيكون تقيل او بيعرف يتماسك زي آه، يعني زي ما تقولوا كده اللي هو خلاها تتعلق بيه بحيث ان هي تلجأ له في اي وقت آه، وهو لا آه، ما يفرقش معاه آه، المهم آه، ابتدوا ان هم خلاص وطبعا كان داخل عليهم بحجة ان والده ووالدته متوفيين وطبعا كلنا هنعرف ليه طبعا عشان محدش يروح عنده البيت او هي تروح او يتعزموا بقى العزومات اللي بتبقى موجودة آه ونبتدي نتكلم ونقول آه ان هي راحت او يبتدوا ان هم يتعرفوا عليه اكتر لا هو اللي بيجي وبما انه ياسين بقى طبعا فجأة اكتشفت ان ان في حد بيحاول آه، يكلمه ابتدت ان هي تحاول آه، حد دخل وابتدى ان هو آه، يتكلم معاها وابتدى آه، اكتشف هي اللي اكتشفت او اللي حاول دوت حاول يخليها آه، ان هي يعني يفتح بصيرتها آه، وده الحمد لله ان هو حصل آه، قبل كتب الكتاب والمفاجأة الكبرى انه طلع متجوز وكذاب ومخادع والمصيبة الأكبر انه عنده ثلاث أطفال أو أربع أطفال يعني أب آه وزوج وفجأة كل دوت طلع كذب وخداع بيكذب عليها وبيخدع اكتشفت دوت ان هي راحت المكان آه، المشكلة يا جماعة ان ان كل حاجة كانت ثابتة في الموضوع ان هو راح ووراهم شقته كل حاجة تمام الغريبة ان ان قد كده ممكن يكون في حد عنده الجبروت ده انه يرسم آه، بجد يعني ممكن يرسم الدور الضحية ده كده بالمنظر ده ممكن يكون قوي وقادر آه، ان هو يخدع مش هي بس لا كمان اهلها ممكن آه، المهم ان هي راحت وابتدت اكتشفت فعلا ان هو متزوج وعنده اطفال والمصيبة الاكبر ان مش هي اول واحدة لا ده كمان في ناس اتكتب كتابها وطبعا خلاص بخ الموضوع وقبل الزفاف اي حجة هو مش هيخسر حاجة ايه اللي هيخسره يعني قريت فتحة بحتة خاتم مش مشكلة كأنهم ضاعوا مني بس انا اتسليت وطبعا بيكون يعني آه انا بقى كاتب كاتب كتابي واعمل اللي انا عايزه براحتي وفي ناس بتبقى داخله وكل ده ذنبها لانها حد كويس وحب ان هو يمشي رسم في ناس بتبقى محدده آه نفسها لكده آه، او انها تتسلى وبس مش مشكله بقى قبل الزفاف بنتكم اهي سليمه زي ما هي عندكم انا ما عملتش حاجه انا ما خلقتش حاجه وكده خلاص والموضوع انتهى بالنسبه لي انا مش قادره اكمل معاها والحجج بتبتدي تكسر الغريب ان البنت بتقف معاه وتراعي ظروفه وان ما يجيبش شبكه في ظل بقى الظروف وهي توافق وحاجات تانية كتير وتوافق لانها بتحبه وكمان اهلها يوافقوا لانه شافوه ان هو كويس او رسم عليهم البراءة اول ما دخل بيتهم وفي الاخر بعد ما تحبي وتحسي احساس حلو قوي في الاخر تكتشفي ان هو بيخدعك وبيكذب عليكي تفتكروا ده بيكون نتيجة كويسة لانها حبته آه القصة آه، مش هقول ان هي آه، يعني هي قصة مؤثرة آه، مش وهم دي حاجة حقيقية فعلا وموجودة الأيام دي بما إننا كلنا آه، بنستخدمها آه، بما إننا كلنا ب- بيكون لينا صداقة على الإنترنت وبيكون لينا أصحاب كتير جدا عليه سواء بنت أو ولد آه، كلنا بقينا بنمر عليه ففعلا بقت مشكلة قوية جدا وبقت بنم... بقينا كلنا آه، بنمر بيها آه، وكتير منا بيحصل الموقف ده اللي هو احنا ممكن نتعرف وبعدها تطلب آه، طب احنا نرتبط طب احنا كل ده آه، طبعا عايزه كمان انا مستنيه رايكم كمان في الموضوع بس كمان عايزه اقول آه، ان كمان مش غلطتها هي بس لوحدها يمكن غلطتها ان هي امنت لحد هي ما تعرفوش بس يمكن هو احنا كبنات بنكون ضعفاء شويه ممكن نصدق آه، ال- المشكله الاكبر ان ازاي يعني كان سؤالي الاكبر في الالحاح ازاي اهلك يوافقوا على حاجه زي دي ازاي اهلك يقروا الفاتحه من اول ما جه من اول مره من غير ما ياخدوا عنوان ويسالوا زي ما التقاليد المعارف بيها عندنا ان انت لازم تاخدي العنوان وتروحي تسالي عليه ومش تسالي عليه في بيته بس لان ممكن جيرانه يجاملوه او هو يكون مظبطهم زي ما بيقولوا في ناس كده بتبقى كده آه لا المشكله الاكبر ان ان فعلا لازم يسالوا كمان في شغله لانه ممكن يكون بيتعامل مع جيرانه على اساس ان هو بيكون راجل وشغال فبينزل الصبح وبيرجع بالليل الناس ما فيش فرصه ان هي تتعامل معاه لكن شغله بيكون موجود فيه ال 12 ساعه فالناس عارفه هو بيتعامل ازاي بيتعامل باسلوب ازاي آه غلطة الأهل برضو مش غلطتها هي بس لوحدها يمكن غلطتها ان هي حاولت ممكن تموه أهلها في الأول آه والمشكلة الأكبر ان احنا بنخاف نقول لو احنا تعرفنا على حد آه نخاف نقول لأهلنا آه والله اصل احنا عرفناهم من على النت أنا مش شايفة ان هي مشكلة ان أنا شايفة ان النت الإنترنت معرفته زيها زي أي طريق تاني زي الشارع زي ما تكوني مثلا واقفة بتشتري حاجات من السوبر ماركت وتلاقي حد واقف ليكي طب انت مرتبطة طب أنا ممكن آخد ده حصل كتير حصل مع حد من أصحابي آه طب أنا ممكن آخد رقم تليفونك أو أو في البيت عنوان البيت ويجي يتقدم انا شايفه ان هو زيه زي اي مكان بس المشكله في استخدامنا احنا اه وازاي اه احنا بنقدر ان احنا اه نكتمل فيه او ان احنا نقدر ان احنا نستخدمه صح او نقدر نحكم عقلنا شويه بعيد عن قلوبنا كمان عايزه اقول لكم ان اوقات كتيره جدا في بنات بتكون مش بذكر بس في بنات بيكون اهلها مضايقين عليها حته ان هي تنزل ممنوع شغل ممنوع دراسه فبتبتدي تاخد النت كوسيله للتعارف وان هي بتعرف ناس وراء طبعا ستاره خلف ستاره أه محدش عارفني بقى هي بتقولك انا محدش عارفني فمحدش عارف يجيبني وهكذا برضو نفس الكلام بيكون الاولاد كمان حته تانية الناس اللي بتفضل تحط صور مزيفه اللي تلاقيها حاطه صوره ولد وده انت اه ده انا والبنت برضو نفس الكلام اه ده انا آه وممكن تلعب بصوتها لان في برامج بقت نازله برضو على الانترنت آه احنا مش بنستخدمها صح آه كبرمو في برامج زي دي بنستخدمها كبرموهات للراديو للتلفزيون للكلام ده لكن مشكلتنا ان احنا بنستخدمها غلط ان انت تكوني صوت ولد وبتقلدي صوت بنت زي ما كتير بيحصل برضو ناس كتير بتفتح الكاميرات لبعض وتكون هي حاطه فيديو مسجل لبنت وهو اصلا ولد وهكذا والعكس صحيح كل دوت بيتلعب وبيتخدع بينا وكل ده ذنبنا عشان احنا بنكون من جوه منقيين نفسنا ان احنا نقدر نستقبل ده بس للاسف ما بنقدرش ان احنا نستخدم عقلنا في الموضوع كويس نروح نسمع اكون مش عايزه اكون زيك بشر سميره سعيد وهرجع اكمل مشاركتكم واعرف رايكم في قصه موضوعنا النهارده مش حاسس
الزمان غيرك شوف لك مكان غير هنا الأرض مشيناش سوا مساء الكل يا ناس يا حسنية يا زي الفل يا ريت اللي بيسمعنا أقل من 18 سنة يقتل الرجل هنتكلم النهاردة عن الأمور المسكونة بالأسباب هي ريس بعد ما يمسك في ايديه الفلوس ويلاقي العملية زي الفل لا زي يفتكر بالخطيفة مثل القذافي القذافي ليك القذافي ليك دوت بقى شاب زي الفل آه، واقف. برنامج برنامج بياع الهوا كل يوم حد من الساعة 11 للساعة 12 مع مروان مصطفى على راديو بلدنا وبس على راديو بلدنا وبس كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن الغدر والخداع والخيانة في الحب يقولون إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان صادقا في حبه فأنت أكثر الناس حظا مستنيه مشاركتكم على ال fan page راديو بلدنا نروح نشوف اخبار الناس ايه ورايهم ايه في قصتنا النهارده معايا بنوته مصريه هبه بتقول تسلم يا شاهند نورك يا قمر والله انت اللي منوره الحلقه والدنيا بحالها ميرسي خالص يا هبه يا جميله آه معايا اسلام الهشمي منور يا اسلام بيقول والله انا لا اعتد بالانترنت في كل شيء خاص بالحياه صداقه صحوبيه زماله حب ارتباط امن أآمن حد على حاجة الكلام ده كله مفترض لا يوجد له واقع على الإنترنت لأن من الآخر من رأيي إني لازم أشوف الشخص ده عشان أقدر أحكم عليه ما ينفعش أحكم على احترامه وتصرفاته وأفعاله وأخلاقه إلا لما أشوفه فعلا وبعدها أبدأ أأمله حتى لو خاين المهم إني راضيت ضميري مش أكتر آه كلام حلو قوي يا إسلام فعلا آه برضو رأيك يحترم آه، من حقنا انا مش بقول ان يا جماعه ان احنا آه، ما نتعرفش حد عن طريق الانترنت بحيث ان احنا ما نقابلوش او نفضل نتعامل معاه على الانترنت وخلاص لا احنا ممكن نتعرف عليه وبعدها نبتدي ان احنا آه، نقابله ونعرف اخباره ونبتدي نعرف اخلاقه وندرسها آه، كل الكلام ده بشكرك كتير جدا يا اسلام لمشاركتك معانا معايا احمد بشاره منور يا احمد آه، واول مشاركه ليك آه، النهارده على الراديو انا مش مؤمن بالحب عن طريق الانترنت ملهوش طعم يا جماعه رايك يحترم برضو ليلى رضا منوره يا ليلى بتقول ندل جدا بس كان لازم اهلها يسالوا عليه هم قصروا آه، وحتى لو رسم ومثل معلش الاهل غلطانين صح ده اللي انا قلته فعلا يا يا ليلى آه، يمكن اه فعلا ان هم غلطوا بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه لان انا برضو حصل نفس القصه يعني بس شبيهه ليها قريب ولما سالت الاهل آه، الام قالت آه، احنا اسره كبيره آه، سبعه او ثمانيه ويعني يا دوبك يعني كويس قوي ان احنا بنطلع واحده مش بقول ان هم بيرموها بس آه، تقولك ازمه الحياه والدنيا والعيشه بقت غاليه وكل الحاجات دي آه، فبقى م- يعني فبقى ل- بقالنا لازم ان احنا نحاول نطلع يعني لو جالها فرصه يلا كويسه وتمام وزي الفل ومعلش بقى هم اللي يعيشوا عيشه هنيه هم الاثنين والكلام ده كتير من الاهل فعلا بيعملوا كده يا- يا ليلى بشكرك كتير لمشاركتك معانا آه معايا احمد بيقول اكيد طبعا الجواز او الحب على الانترنت مش غلط او مش عيب ومش كل اللي في النت وحشين ومش كلهم كويسين بس اهم حاجه نحسن الاختيار ولو حبيتي واحد على النت خلاص ما ترتبطيش بيه الا لما تعرفيه اكتر في الحقيقه صح عندك حق ومفيش فيها حاجه لما تسالي عنه وتعرفي اخلاقه من بره لان محدش بيكون مضمون من كلامه لان مفيش حد احسن آه، لان مفيش حد احسن من الكلام واكتر آه، على الانترنت I'm sorry تاهت مني ومفيش فيها حد آه، مفيش فيها حاجه لما تسالي عنه وتعرفي اخلاقه من بره لان محدش بيكون مضمون من كلامه لان مفيش احسن من الكلام واكتر من الناس مهتمه في الحياه بال- والضحك على الناس آه، مش اي حد يقول لي حاجه آه، اصدقه انت حبيتيه ماشي يبقى لازم تكوني متاكده منه كويس قوي صح ما ينفعش تحبيه من غير ما تتاكدي منه او مين ده وكمان الولد يتاكد منها مش الولاد بس اللي بتبقى غداره بالعكس في بنات كمان بتحب تتسلى على النت انا قلت والله الكلام ده يا احمد ما ذكرتش الولد بس بس كانت قصتنا النهارده بتتكلم عن آه، البنت الز- البنت دي آه، احمد بيقول ده انا كنت كاتب كتير بس كل ما اجي انشره يقول لي الكلام كتير لان الموضوع ده كبير جدا ولازم يبقى له حل البنات والولاد تفوق من اللي بيحصل ده صح يا احمد عندك حق آه، معايا مشاركة تانية من إسلام إسلام بيقول بصراحة الخطأ آه، بصراحة الخطأ على الأهل سوري والبنت برضو الأهل لأنه لا أمان لأي حد يدخل البيت آه، إلا لما يتأكدوا فعلا والأم آه، الأم كمان مثلا أنا أروح أخطب وأبو العروسة يقول لي طب إحنا هنسأل عليك وهنكلمك إن شاء الله وده حصل مع كله معايا صح ده الحقيقة وده اللي المفروض أصلا بيحصل ده التقاليد بتاعتنا آه، ومع كل الناس عادي جدا حتى لو اوهمهم بس اكيد فينا تفكير البنت برضو انها امنت قوي وحبت قوي آه، بس بقلبها مش بفكرها لانها لو فكرت اكيد كانت هتوقعه في شر اعمالها او هتبين حقيقته معاك حق يا اسلام آه، الخطا آه، جماعي ما بين البنت وما بين اهلها والاهل كمان لازم يسالوا كويس جدا ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي عيب آه، آه، ان ان انت تسال آه، عليهم آه، يعني مش عيب ان انت تقول له سيب لي عنوانك عشان اسال عليك لا طبعا ده, ده الصح وده اللي المفروض اصلا يحصل وده اللي- يعني بيقول لك ايه الحاجات اللي احنا المفروض نكون ماشيين عليها التقاليد بتاعتنا آه، معايا عامر ابراهيم بيقول انا مش معاك يا اسلام آه، في رأيك الانترنت هو شرارة التعارف ليس إلا ولو محتاج تتعرف على حد أكتر يبقى شوفه واقعد معاه آه، صح يا عامر عندك حق آه، ده اللي احنا كنا بنقوله ل- لإسلام آه، لأن يا إسلام انت عرفتنا كلنا عن طريق الانترنت آم، وقعدت مع مع كل حد فينا وابتديت ان انت تتكلم معانا وهكذا انت بتعمل صداقات دلوقتي وعن طريق الانترنت آه، ما يمنعش خالص آه، ان انت آه، بتتعرف علينا بس بعد كده لازم عشان تتاكد مننا فانت لازم تقعد آه، معانا بس فعلا النت بقى وسيله قويه جدا من ان انت ممكن تتعرف على اي حد وفي اي مكان في العالم أه بشكرك كتير جدا يا عامر لمشاركتك معانا أه معايا مشاركة من أنا جاسر أهلا بيك يا جاسر بيقول أنا ممكن أقول إن القصة مؤثرة وإن الشاب ده غلط غلطة كبيرة بس أنا بقول إن الغلطة الأساسية كانت إن البنت دي صدقته وإن أهلها هم اللي وافقوا من غير حتى ما يتأكدوا منه من حياته أوقات ممكن يكون غصب عن البنت أو غصب عن الولد بس القصة أهلها فين العقل ايه اللي المفروض ان هم يسالوا إيه مش هيخسروا حاجه ان هم يسالوا مش بقول بيسالوا بس في البيت لا كمان بيسالوا على الاخ ده ال- المفاجاه الاكبر يا جماعه اللي انا نسيت اقول لكم ان الاخوات ما طلعوش اخواته كمان يعني حد متمكن قوي وعارف هو بيعمل ايه آه طبعا غش من جميع الأن- الانحاء والاحوال وطبعا غلط غلط كبير أه بشكرك كتير جدا يا جاسر لمشاركتك معانا معايا هبه بتقول عارفه ليه ممكن لانه شخص مش يستاهل انه يتحب لانه انسان زباله جدا ومش يستاهل انه يتحب واكيد ربنا هيعمل في مراته كده وبنته واخته هو مفكر ان كده هو آه، بيغلب اللي قدامه لكن ما يعرفش ان مش انسان وان واقع زباله احسن معلش يا هبه آه، بس باذن الله هيلاقي اللي هيعمل معاه كده اكيد وهو فعلا كانت غلط بس هي ممكن تكون حبته بجد وحبته باخلاص وكانت مصدقه عنه كل شيء ممكن يكون كمان هو مش باين عليه خالص انه كده هي غلط اه واهلها غلط آه، اكبر اكبر هي غلط اكبر بس هي تكون غلط آه، بس هي تكون غلط انه انها حبته اصلا فعلا بتخاف آه، نقول انه من النت لان بيتقال ايه ده ازاي ومش عارف ازاي وعيب وما ينفعش آه، المهم آه بشكرك كتير جدا يا هبه لمشاركتك آه، انسحاب ده قوي في ال- معاه آه، عايزه اقول لكم كمان آه، ان مش يعني ممكن يكون فعلا هي غلطتها بس الغلط الكبير جدا آه، من اهلها آه، هو ده اللي بيكون قوي قوي آه، بيكون آه، ما فيهاش تفكير او ممكن انا آه، ممكن يكون فعلا اتخدعوا فيه بس مش للدرجه دي معلش آه، يعني ما حدش بيتعلم ببلاش كلنا بنتعلم او القصه دي ممكن تكون آه، بتعلمنا كلنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نآمن لحد آه، واحنا ما نعرفوش آه، معايا عامر ابراهيم مشاركه بيقول الممنوع هو العشق واشتغالات الشباب على الانترنت لبعضهم هي دي المشكله وان في ناس كتيره بتلاقي دي فرصه انها تعمل اللي هي عاوزاه وتتخيل نفسها حد تاني وتعيش في جو ما ينفعش وما يصحش ومش بتاعها وللاسف هي دي مساوئ الانترنت ان كل شيء مباح والشاطر اللي يقدر يستغله صح بما يرضي الله صح يا عامر آه لكن انا شخصيا اعرف اتنين اتعرفوا على الانترنت وبعدين اتقابلوا دلوقتي متجوزين الحمد لله وانا كمان عارفه برضو يا عامر اعرف ناس كتيره جدا متجوزين واعرف ناس كتيره جدا مخطوبين عن طريق ال- النت آه مش عيب خالص آه بس فعلا الشاطر انت قلت حاجه حلوه قوي الشاطر اللي يقدر يستغله صح بشكرك كتير جدا يا عامر لمشاركتك معانا ومعايا مشاركة من يسرى محمد بتقول أنا رأيي في الحكاية دي السبب فيها مش النت طالما هو جه خطب وشافوه بالعكس ممكن النت هنا خدمها عشان عرفها بحقيقة الراجل ده الغلط هنا في أهلها كان لازم يسألوا عليه كويس وأكتر من كده وأنا معاك إن النت ده وسيلة زي أي وسيلة تانية للتعارف صح يا يسرى وممكن فعلا الغلطة انا ما قلتش ان الغلطه غلطه الانترنت انا بقول ان الغلطه آه، ان هم استخدموا آه، مفهوم آه، مفهوم الانترنت غلط آه، آه، المهم آه، بشكرك كتير جدا يا يسرا معايا لمشاركتك معايا اسماء حسن مذيعتنا الجميله لسانك حصانك وخمسه سياحه وحشتينا جدا يا اسماء وان شاء الله تخلصي امتحاناتك على خير آه، بتقول مساء الخير مساء الفل عليك يا جميل انا كنت الاول آه، مش آه، بقتنع آه، بالفكره آه، بفكره ال- الانترنت آه، وازاي آه، ممكن يكون في حب على الشاشه وبس بس كده حسيت ان وسيله زي اي وسيله بنستخدمها زي الجامعه النادي ممكن نتعرف حد ممكن نتعرف على حد منه وممكن آه، يطلع كويس اولا صح يا سمسم آه، هو زيه زي اي وسيله وكلنا ما كناش بنستخدمه او كان بعيدا عن استخدامنا آه، لكن بعد كده ابتدينا ان احنا نستخدمه ابتدينا ان احنا حتى نفهمه بس استغلتيه صح يا اسماء وفي ناس بتستغله غلط خالص آم، بشكرك كتير جدا يا سمسمة لمشاركتك معانا آه، معايا احمد شحاته منور يا احمد بيقول الم... والله الموضوع جامد جدا موفقين في اختياره ميرسي خالص ليك يا جميل وبالنسبه للحب عن طريق النت او الفيس بالخصوص ده الواحد بيضحك على نفسه لان اغلبيه الناس مش بتلاقي العلاقه دي على الواقع فالطرفين بيشوفوا اي ان دي فرصه للتعارف بس للاسف بنحكم على الناس من كلامهم بس الكلام بيكون متجمل كويس قوي ومخادع قوي صح عندك حق يا احمد آه، في ناس فعلا آه، بتحاول تضحك اللي هو آه، copy و paste من اي مقوله كويسه انا لقيتها عند ده او لقيتها عند دوت وابتدي ان انا احطها آه، ويا جميل ويا قمر وايه القمر اللي انت فيه دوت وايه الصوره الحلوه اللي انت حطاها وهكذا وهكذا وطبعا معظمنا معظمنا بنسبه حاجه و70% بنستخدم الكلام فقط انت بتقولي كلام حلو يبقى انت كده زي الفل يبقى انت كده تمام لكن لو لقيت حد بيناقضني او بيقولي لا او مش لا او الكلام ده فجأة بتلاقي نفسي قلبت وما ما- ما ينفعش آه وازاي وانت ازاي تعمل كده ومش ازاي تعمل كده آه طبعا آه، هو وسيلة آه زيه زي اي وسيلة آه، تانية. معايا مشاركة من نونة محمد بتقول القصة جامدة جدا يا شاهندة وفعلا دي حقيقة ان في ناس بتتكلم وتقول وتمثل على انه مش متزوج وانه بيرسم على البنت الحب ويحاول يعمل كل شيء يخليه يصعب عليها وقلبها يرق ويحن وبعد كده تكتشف انه متجوز ومخلف كمان وعايش احلى عيشة مع مراته وحياة وهو كمان بيقول انه سايبها لما عرفت انه متجوز حاجات كتيرة وكله كذب في كذب ما ينفعش نتعامل من الناس من خلال شاشة وخلال وخلاص لو حابين يكون في صداقة آه لازم تكون صداقة واقعية عشان تستمر وكل واحد يعرف التاني على حقيقته مش من خلال الكلام وبس صح ده اللي كان كنا بنقوله مع احمد آه، شحاتة آه، كان بيقول ما ينفعش ان احنا نكون متجملين معظم الكلام بتاعنا بيكون آه، متجامل ومخادع لا احنا ممكن نعمل صداقات عادي جدا ونبتدي نتقابل ونتعرف على بعض ما فيهاش اي مشكله ولو ساعتها بقى في في ارتياح وكده ممكن يبقى في حب والحب دوت آه، يتقلب بعد كده للخطوبه وبعدها زواج شكرا كتير جدا يا نونا لمشاركتك معانا آه، Pretty آه، سانتا بتقول موضوع الحلقه جامد جدا اختيار موفق يا شاهنده ميرسي خالص يا قمر آه، معايا اسلام الهاشمي بيقول بس نحب نقول لصاحبة المشكلة ان كانت حقيقية او حتى كانت منقولة او مرئية او مسموعة او غيرها لا ننسى قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فخير ما نستدل به هو ايات الله عز وجل صدق الله العظيم يا اسلام بشكرك كتير جدا معايا King سنس احمد بيقول بالنسبه للقصه اللي اتقالت دي هي البنت تعتبر ما غلطتش هي حبت تتاكد منه وهو اكد لها نفسه بس بالغش والخداع وبالضحك عليها وده كمان بيأكد اننا ما ن- ما نصدقش اي حاجه ولما نتاكد من شيء نحاول اننا نتاكد تاني وبطريقه تانية مش لازم هو يقول لها ده بيتي مثلا تصدقه وتحاول تتاكد هي بطريقتها وتسأل عنه من وراه انا عاوز بس اقول لكم لكل المستمعين ان في برامج فعلا لما تكلمي حد ويفتح لك الكام مش بيبقى هو بيكون مسجل لحد تاني هو سرقه من حد بيكلمه بيعرضه للناس على انه هو صح فعلا آم، بريتي بتقول انا ما حضرتش القصه فممكن تحكي لنا باختصار طب آه، هحكي لك باختصار كده وبعدين هطلع فاصل على طول آه، هي ال- القصه كلها مختصره في ان بنت آه، اتعرفت على ولد على الشات آه، بعدها على طول آه، هي بما انها بنت محترمه فجالها البيت وجالها معاه اختين أخت- اخته اخواته الاتنين يعني آه، وبت- وجا وقال لهم انا ساكن كذا وانا بشتغل كذا آه، وانا إيه، هعمل كتب كتاب بعد شهر عشان ما ينفعش ادخل واخرج عليكم والكلام دوت وبعد والزفاف يكون بعد سنه واتفقوا في وقتها على طول آه، و و... واتقرض فتحتهم وابتدى يتردد عليهم في المنزل بما انه خاطبها آه كمان آه ابتدى ان هو يتعرف عليها وبعدين آه فوجئت في الاخر آه ان حد داخل بيقول لها ده حد متجوز وعنده اولاد ابتدت او حاولت ان هي تتاكد آه من الموضوع وراحت بنفسها فعلا اكتشفت ان هو متزوج وعنده اطفال آه وانها مش اول حد يعمل فيها كده والكلام دوت هي اكتشفته قبل كتب الكتاب بحوالي اسبوع الحمد لله ان ربنا فتح بصيرتها آه، وان هي حكت لنا القصه دي عشان كلنا آه، نتخذها عبره وعظه آه، دي قصتنا باختصار يا بريتي و- وقلنا ان اهلها هم السبب وهي كمان السبب لان هم ما سالوش آه، على الموضوع نروح نطلع ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل موضوعنا تاني
الإنسان والحديث للناس بيخلى من مثل أو حكمة بيقولوه بينهم وبين بعضهم ممكن يعبر عن حزن فرح أمل تشاؤم المهم إنه مثل بيعبر عن أكتر من كلمة كل ده هتلاقوه كل يوم اتنين في لسانك وطانك 11 ل 12 مع أسماء حسن كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد ورجعت لكم تاني ولسه مكملين معاكم في موضوعنا النهارده الحب والخداع عن طريق الانترنت يقولون لا يوجد أسوأ من إنسان يسألك عن اسمك الذي طالما كان يقارنه دائما يقارنه دائما بكلمة أحبك مستنية مشاركتكم على ال fan page راديو بلبار الناس طب يا جماعة أنا آم، طيب نشوف المشاركات وبعدين عشان جات لي آه، message القصة على الخاص وهي بتقول آه، أنا بسمعك بس أنا آه، مش قادرة إن أنا أكتبها على ال- ال page طيب حاضر معايا فيتو بيقول النت ليس وسيلة زي أي وسيلة تعارف على الأقل وسائل التعارف الأخرى ما بتسمحش بكمية الكذب والخداع الموجودة على النت زي مثلا لو تعارف في الجامعة من طريق الكلام وتعبيرات الوجه تقدر تحكم بإحساسك على الأقل على الشخص اللي قدامك وارتباطك بشخص تعرفت عليه شخصيا غير ارتباطك بشخص مهما كان بتشك في كلامه ممكن يكون شخص صادق جدا بس شكك في كلامه لانه تعارف من عن طريق الانترنت بيخلي تعليقك تعلقك بيه صعب انا اختصرت كتير من اللي عايزه اقوله بس ده رايي رايك يحترم برضو في ناس مش بتحب الكلام ده خالص يا فيتو منورنا وميرسي مشاركتك معانا معايا انتصار بتقول النت وسيله زي التليفون وغيرها عشان نتعرف على الاصدقاء وكمان في في ليا اصدقاء كتير آه، آه، على شر- تعرفوا على شريك حياتهم من خلال النت وكانت علاقات ناجحه والحمد لله بس عايزه اقول لصاحبه القصه انه الغلط مش فيك الغلط فيه هو يا شاهي اهلها مغلطوش عشان هو جاب اخته وقالوا ان امه وابوه متوفيين يعني في الاول عمل بالواجب وجاب اهله انا بقول لصديقتنا آه، صاحبة الحكاية ما تزعلش ربنا بيحبك عشان كده خلاكي تشوفي بعينك وتعرفي الحقيقة ودي تجربة استفيدي منها كتير في حياتك وخليكي وخليها تقويك وما تضعفكيش صح معاكي حق بجد بشكرك كتير جدا يا انتصار لكلامك الحلو ده آه، بس برضو ما يمنعش يا انتصار حتى لو جاب اهله ان احنا نروح نسأل عليه زي ما انا قلت عشان نبقى ماشيين رسمي وصح معايا مشاركة من My Heart نورة يا جميل وحمد لله على السلامة تقول مساء الخير على كل الموجودين الموضوع حلو وتسلم ايديك يا شاهي الحياة عموما تجارب هنشوف الحب والصدق في ناس وهنشوف كمان الخيانة والخيانة في الأصل زي قناع من زجاج سريع الانكسار والأحمق هو الذي بيرتدي القناع ده سهل قوي إنك تكتشفه لو أنت كنت صادق معاه ونيتك صافية لله وليه ربنا مش بيحب الظلم ولا الخيانة والبنت دي ربنا بيحبها عشان اكتشفت ده قبل ما تتجوزه قبل ما يتكتب كتابها صح كده اللي يحب لا يعرف الخيانة ومن يخون لا يعرف الحب الحب كلام جميل جدا يا My Heart ومنورانا بمشاركتك معانا معايا اسلام الهاشمي بيقول معلش والله يا جماعه يمكن انا مهنتي بتخليني فعلا مش اشك لاني احرص على اي حاجه اعملها واكون حريص جدا في اي حاجه اعملها ممكن تكون طبيعه عملي خلتني ايوه عشان اسلام محامي خلتني كده لان ده اللي بشوفه واللي بتعايش معاه فعلا الانترنت فعلا بكل المقاييس هو وسيله حديثه للتعارف الاسرع والايسر ومتاحه للجميع ولكنه غير مؤمن عليه اكيد لازم يكون غير مؤمن عليه يا اسلام آه، بس برضو بيحكمك في التصرفات اللي انت بتعملها آه، انا معاك ان انت ما ينفعش تامن لنفسك معاه عليه ان انت تتعرف على حد او تتجوز حد والكلام دوت آه، بس لو فعلا في تعارف وان انتوا ابتديتوا ان انتوا تتقابلوا او تعرفوا بعض اعتقد انه هيكون وسيله كويسه محمد عبد الوهاب منور يا محمد بيقول اللي بيخلي الحب يفشل اننا مش بناخد وقتنا عشان ازيك يا شاي عامله ايه الحمد لله يا محمد آه، اللي بيخلي الحب يفشل اننا مش بناخد وقتنا عشان نفكر اذا كان في حب حقيقي من الطرفين ولا لا لكن لو آه، حب حقيقي بجد حتى لو حصل اي مشاكل بين الطرفين فالطرفين هيتغاضوا عن المشكلة ويمشوا حياتهم زي ما هم عاوزين بحيث بحيث ان مفيش حاجة تقدر تفرقهم عن بعض آه تمام وكلام جميل جدا ويمكن صعب الايام دي آه آه، ان احنا نلاقي الحب بين الطرفين آه، او يكون متشابهين آه، مع بعض آه، او ان احنا نقدر آه، نكمل آه، مع بعض آه، نشوف نكمل موضوعنا وبعدين نرجع نكمل آه، القصه اللي جات لنا آه، طبعا آه، طالما بنتكلم عن الغدر والخداع يبقى لازم نتكلم عن العلاقه بين الحبيبين طبعا لازم يكون في بينهم وضوح وتفاهم من اول ما بتبتدي علاقه الحب عشان يقدروا يكملوا حياتهم ويعرفوا يكملوا حياتهم بمعنى انه ما ينفعش افهمها اني هقدر اجيب لها واحقق لها كل اللي بتحلم بيه وانا ما عنديش كل ده ما ينفعش خالص يبقى انا كده بغزاها وبضحك عليها وبعدين بنكتشف العكس لا انا من البدايه اقول لها انا كذا يا بنت الناس وانا معايا كذا وهعمل كذا وكذا ما ينفعش كمان اظهر بصوره غير حقيقيه وتتفاجئ بيا بعد الجواز ان هو مثلا كان بيعاملها في الخطوبه بلطف بقى وبحنيه وبرومانسيه وفجاه بعد الجواز يتقلب خالص الموضوع ويصبح شخص تاني لا يبقى انا كده ضحكت عليها وكمان خدعتها آه كلام للولاد وكلام للبنات كمان هي كمان ما تكذبش عليه وما تحاولش تخدعه وتظهر بمظهر غير حقيقتها وده اللي بيحصل كتير جدا على الانترنت يعني تقول انا غنيه انا جميله وتحط صوره غير صورتها ويكون ده غير الحقيقه وهتلاقي نفسها وقعت في مشكله كبيره جدا لان ده غير حقيقتها اهم حاجه في العلاقات بين الاشخاص ان احنا لازم نكون في صدق بينا لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن الغدر والخيانه مستنيه مشاركتكم على الفان بيج راديو بلد شوف اخبار الناس والقصه ايه معايا احمد بيقول آم، ممكن الفاصل الجاي يبقى اغنيه الاخلاص لهاني شاكر بص انا اسماء حطولي اغاني معينه بس آه، فحاضر ان شاء الله بعدها على طول هخلي اسماء تحملها دلوقتي وتشغلها باذن الله بعد الحلقه آه، معايا كمان مشاركه من بريتي بتقول يا خبر ابيض بجد صدمه صعبه قوي عليها بس الحمد لله ان ربنا آه، نجاها منه آه، معقول الكذب والخداع يوصل للدرجه دي هو في بني ادمين بالشكل ده الشخص ده انا بقوله كما تدين تدان صح وبكره يترد فيك في ابنك آه، بجد القصه دي درس كبير لبكره انه فعلا لازم الاهل يسالوا على اللي بيتقدم لبنتهم آه، سواء انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان كمان آه، ان الاهل لازم يسالوا على بنتهم وكمان يسالوا لابنهم يعني نفس الكلام يعني الموضوع يعني برضو كمان اهل الولد لما يجوا يخطبوا البنت آه، لازم يسالوا كويس قوي وهم كمان لازم يسالوا كويس قوي لازم الاثنين لازم آه، او في شغله حتى لو كانت من محافظه تانية صح كده آه، يسافر ويتاكدوا ده جواز ومصير ده ربنا آه، بيحبها انه نجاها صح عندك حق فعلا يا بريسي حتى لو كان من محافظه تانية من مدينه تانية مفيش اي مشكله المهم ان هم يسالوا عليه آه، وهو كمان يسال عليهم و- ويعرفوا بعض كويس قوي بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا معايا ليلى رضا بتقول في ناس بتاخد بالمظاهر ممكن الاهل زغل لعيونهم فلوسه آه، ونسيوا آه، يسالوا عنه آه، دي غلط دي ده غلط كبير جدا آه، بيقعوا فيه الاهل ونسيوا قول الرسول فيما معناه عليه الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام لو جه حد اتقدم وانتوا شايفينه متدين وكويس وهيراعي ربنا زوجوا أولادكم وبناتكم القصة أكبر من المادة والفلوس لأن عمر الفلوس ما, بتض- ما بتغير النفوس أنا عن نفسي عندي لو حد حبني بجد وبصدق واحس معاه بالامان افضل من الف آه، فيلا وعربيه ومظهر ومستوى اجتماعي الموده والرحمه اهم كتير وانك تختاري انسان يراعي ربنا فيكي ده الامل الناس خلاص اختلط عليها الصح بالغلط ربنا يحفظنا اللهم امين يا رب مشاركتك حلوه قوي قوي قوي يا ليلى وفتحت لنا آه، جزء جديد ان فعلا في اهالي من الناس بتبص للمظاهر فقط لا غير او بيبقى داخل لهم بالعربيه وممكن يكون هو مأجرها اصلا مش عربيته ويكون مزغل انا هعمل لها وهعمل لها وهعمل لها بس عندك حق كل حد منا آه، بيتمنى قلب حنين آه، حد يراعي ربنا فيه آه، بس فعلا الدنيا ما بقتش تمام مش كلنا بقينا بنفكر بالاسلوب دوت ولا كلنا بنفكر بالمعنى ده لسه هنتعب نفسنا ولسه هنقعد نبني معاهم مش كل مش كلنا يا ليلى بنفكر بالاسلوب ده آه، هبه بترد عليها مش موضوع فلوس اكيد ولا مظاهر لا بس في ناس بيبان عليهم ان هم ايه نتمنى كده انك مش ترتبطي بيه آه، لانه يقول لك عامله ايه بس مش اكتر ولا اقل مش مظاهر ولا فلوس هي بترد عليكي في- هي هي ليلى فتحت لنا يا هبه موضوع تاني آه، يعني نفس الموضوع بس بتتكلم على ان الاهالي ممكن يقبلوا مقابل آه، آه، اي يعني مقابل ان هو عنده فلوس او الكلام ده آه، بشكرك كتير آه، جدا يا ليلى لمشاركتك ويا هبه معايا بسنت بنت مصر منوره يا بسنت بتقول حكمه اليوم هل تعلمون لماذا السماء صافيه لان البشر لم يعيشوا فيها حكمه حلوه قوي بجد يا بسنت ويمكن فعلا معاكي حق معايا سعيد عادل منور يا سعيد بيقول مساء الخير عليكم جميعا مساء الفل عليك آه، يا سعيد آه، زي ما قلنا فعلا آه، ان الدنيا ما بقاش فيها امان لازم نسال ولازم نستفسر آه، لازم نعرف آه، حياتنا اللي جايه ازاي آه، آه، لازم نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نعتمدش على حد بس مجرد بكلام حلو قاله لنا آه، لا آه، كمان آه، لازم نفكر كويس قوي بعقلنا آه، مش بقلبنا آه، سيد بيقول سيد ماجد منور يا سيد بيقول صباح طاير حاير ازيك يا شاهي الحلقه عن ايه معلش جاي متاخر الحلقه النهارده بتتكلم عن الحب والخداع عن طريق الانترنت وكنا بنحكي قصه يا سيد اتمنى ان انت تراجع الكومنتات اللي قبلها وان شاء الله هتعرف القصه آم، معايا انتصار بتقول يا شاهي لو كان كل واحد فيهم من بلد هيعملوا ايه هيسلقوا على بعض ازاي عادي جدا يا يا انصار آه، مش هكلمك بصفة عامة بصفة شخصية أنا من اسكندرية و- وخطيبي من القاهرة آه، نفس الوقت هو سأل عليا وإحنا كمان سألنا عليه آه، ده الشرع آه، وال- يعني العادات والتقاليد بتقول كده مش بس العادات والتقاليد ربنا كمان قال كده آه، عادي جدا يعني مش صعبة خالص يا انصار بجد آه، حتى لو كان من بلد تانية لو عايزة تقولي مثلا انتي من تونس ومن مصر مفيش أي مشكلة السفر بقت الطيارة في ساعتها مش مشكلة بس هيعرفوا يسألوا وهيعرفوا يجيبوا أه بشكرك كتير جدا يا انتصار مشاركتك معانا معايا بقى المسج اللي جات لي من آه، مجهولة وهي مش آه، مش حابة آه، مش حابة ان هي تعرف آه، آه، اسمها آه، بتقول مساء آه، الخير عليكم مساء النور يا جميلة بتقول قصتي كانت مع انسان اتعرفت عليه من الفيسبوك كان كلامه حلو قوي وبعد شهر حسيت اني بحبه كتير اديته رقم الهاتف وكان دايما يكلمني وبيطمن عليا واعترف لي انه متزوج وليه طفلين انا رفضت اني اقابله وقلت له آه، اعتني بعائلتك احسن ولكن اصر وقال لي آه، لازم اشوفك واعيش معاكي الحب مش آه، مش تسيبيني آه، بعد الغرام ده يا لهجتها مش مصريه آه، الحب مش تسيبيني بعد الغرام ده وهو آم، بيحملني دلوقتي سبب آه، عذابه وبيقول لي انه ان انا مندمره لاني هسيبه من دون ان يعرفني من قرب ويحس بيا واحس بيه والغريب انه يعرف اني مش من البنات آه، اللي بتقبل الحرام على نفسها وعلى فكرة أنا عندي 12 سنة وهو عنده 42 سنة هي بتقول إن هي اتعرفت على حد والحد دوت بعد شهر هي حبته ومحدش فيهم شاف بعض آه، وفجأة هو آه، آه، اعترف لها ان هو متزوج وعنده اطفال آه، وفجأة هي قررت لانها بنت كويسة ف- آه، قررت ان هي ما ينفعش ان هو طلب ان هو يقابلها فهي قررت ان هي تبعد عنه آه، وان هي تسيبه ل- لزوجته واطفاله آه، ده تصرف منها حلو قوي آه، ولما بعدت عنه فهو بيقول لها انت سبب عذابي وازاي بعد ما ما حبيته وكل ده عايزه اقول لك يا مجهوله تصرفك رائع جدا آه، حته ان هي قالت 18 سنه وهو عنده 42 سنه يعني آه، فوق ضعفها ونص غالبا آه، فانتي عارفه كويس قوي قد ايه مدى السن اللي بينكم فمستحيل كنا اتكلمنا قبل كده على فرق السن مستحيل آه، تصرفك في انك قلتي نبعد عن بعض ده التصرف الصح آه، احييكي عليه آه، لص- لصغر سنك آه، لصغر سنه يعني صغر سنك مفيش بنت في في السن الصغير ده ممكن ان هي تفكر آه، ان هي مثلا آه، إيه، لا ده انا فرحانه بقى الله ده في حد بيحبني او في السن دوت بالذات لاننا بنحتاج لاي حد يكون معانا آه، بنبقى عايزينه خلاص مش شرط هو مين ولا سنه ازاي آه، لكن انا احييكي فعلا على تصرفك ده آه، اوعي تتراجعي عنه حتى مهما ان كنتي حبيتيه آه، اعتبريه دايما ان هو والدك لان انا بقولك آه، اكيد يا يا مجهوله هتلاقي سن والدك في, في نفس عمره فما ينفعش ممكن يكون حب آه، تعوض تعويض آه، لكن ما اعتقدش ان هو ممكن يكون حب حقيقي اولا انت لسه صغيره آه، لسه سنك قدامك كتير جدا آه، لسه قدامك حياه وهتقابلي شاب يكون في عمرك آه، وت- وتكونوا يعني كويسين مع بعض لكن آه، بحييكي على تصرفك ويا ريت تتمسكي بيه آه، يمكن موضوع حلقتي النهارده لما انت سمعتي من هنا وسمعتي من هنا وسمعتي من هنا آه، يمكن آه، موضوع تكوني قويه شويه آه، حاولي تتعلمي ان دي حاجه هتقويكي مش هتضعفك آه، استمري في اللي انت بتعمليه حاولي تبعدي فعلا وبعدي تماما آه، وان شاء الله انا عارفه ان انت هتقدري ان انت تبعدي آه، وهتقدري تكوني قويه فعلا تقدري تكملي حياتك وان شاء الله يعني اسمعك عن قريب آه، بتبلغيني ده بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا وقصتك الحلوه واي حد عنده قصه ممكن يقولها لنا اكيد كلنا بنبقى قاعدين وسامعين دلوقتي وكلنا بنستفيد منها آه انتصار بتقول لا بقصد لو من تونس ومصر ما انا قلت الكلام دوت يا انتصار آه عادي جدا مفيش اي مشكله ايوه ايه ال- ايه ال- ايه المضحك في ده لازم لازم يا حبيبتي ما ينفعش آم، معايا مشاركة من سعيد عادل بيقول عايز احكي ليكم وتردوا عليا انا شفت واحدة واعجبت بيها وهي اعجبت بيا آه، وكلمتها كلمتين وبعدين قعدنا مع بعض شهر وبعدين مش حاسس بأي حاجة من ناحيتها بس هي محترمة قوي كويسة قوي بس انا مش حاسس بيها فقلت لها مش هينفع نكمل مع بعض فهل انا ظلمتها لا انا حاسس بذنب لا حلو قوي قوي قوي قوي ان انت اعترفت لها من الاول شهر مش بعيد آم، مش سنه مثلا وبعدها تقول لها لا آه، كويس جدا يا آه، يا سعيد فعلا ان انت اعترفت لها دلوقتي دي انسب فطره ان انت آه، لازم تعترف تعترف لها آه، عادي الشهر دوت مده بسيطه جدا ان انتوا اتعرفتوا على بعض ما قدرتوش تحسوا ببعض فمفيش اي مشكله في الموضوع آه، لكن المشكله ان انت لو كنت فعلا زودت عن كده آه، ساعتها كان فعلا كنت ه... كان لازم تحس بالذنب فانت ما تحسش بالذنب لان مش غلط خالص ده شهر وده بيكون حاجة بسيطة جدا آه، وحاجة بتكون آه، قليلة آه، ما فيهاش اي مشكلة كلنا بن... بن... كلنا بنجرب وبنحاول آه، مفيش مانع ان احنا آه، نتعرف ونحب آه، ونجرب آه، عشان هنتعلم من كل لحظة آه، بتمر آه، بينا آه، نروح نسمع بسحب كلمتي راغب علامة ونرجع نكمل موضوعنا النهاردة ومستنية مشاركتكم على الفام بيج راديو بلدنا وموضوع حلقتنا النهاردة عن الحب والخداع عن طريق الانترنت وكمان حاجة
كان في قلبي كلمة واحدة والقلبك شلتها قلت لك كلمة بحبك يا ريتني ما قلتها كان منايا في يوم اكلك وتبقي اسمتي والنهارده جاي اقول لك انا بسحب كلمتي كنت نور عيني وحياتي وفرحة دنيتي كنت اقرب مني ليا وعيونك جنتي كنت نور العمر كله طريقك سكتي والنهارده جاي اقول لك انا بسحب كلمتي تربتي منايا في يوم اكلك وتبقي اسمتي والنهارده جاي اقولك انا بسحب كلمتي كنت نور عيني وحياتي وفرحة دنيتي كنت اقرب مني ليا وعيونك جنتي كنت نور العمر كله طريقك سكتي والنهارده جاي اقولك انا بسحب كلمتي داري عليك الحقيقة والعشرة والخداع مهما تتغرب أهاتي مش هندم على اللي ضاع داري عليك الحقيقة والعشرة والخداع مهما تتغرب أهاتي مش هندم على اللي ضاع مش هقول كان قلبي ليكي مش هقول كان ليا فيكي مش هقول غير كنت كلمة وانت تهفغن وتيجي المنايا في يوم اكلك وتبقي اسمتي والنهارده جاي اقولك انا بسحب كلمتي كنت نور عيني وحياتي وفرحة دنيتي كنت اقرب مني ليا وعيونك جنتي كنت نور العمر كله طريقة سكتي والنهارده جاي اقولك انا بسحب كلمتي
أحلم وأحلام كل الشباب كلنا بنحلم ونفسنا نحقق حلمنا لينا آمال وخطوات لبكرة هنتكلم بصراحة ونفضفض لبعض أكتر وأكتر كل ده بس هتلاقوه في بصراحة أحلى كل يوم أربع الساعة 11 مع وائل حمدي فقط على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد ورجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلدنا وموضوعنا النهارده بيتكلم عن الخداع عن طريق الانترنت نشوف اخبار الناس عندنا ايه معايا King سانس احمد بيقول في هذا الزمن لك عندي مصلحه فانت صديقي لك عندي حاجة فأنت أخي لك عندي غرض فأنت المخلص الوفي انتهت المصلحة فهسأل سؤال وأقول من أنت لا أعرفك لا أتذكرك لم أراك انتهى المصلحة انتهى معها الكلام انتهى مع السلام انتهى مع حتى الابتسام حلو قوي قوي قوي بجد يا احمد آه، في ناس فعلا بتعرف مصلحتها فقط لا غير سواء صداقة او غير صداقة او احباب في ناس بيتجوزوا عن طريق المصالح فقط لا غير بشكرك كتير جدا يا احمد لمشاركتك معانا نونا بتقول سوري هي من البداية غلط لان فرق السن اكبر مما يمكن صح انا بقولك ضعف ونص كمان آه معايا سيد ماجد بيقول عايز اسمع اغنيه فرق السن ما بيني وبينك جايز يبقى كبير بس انا شايفه في عيني وعينك حلم وحب كبير عشان خاطر مجهوله حاضر بعد الحلقه ان شاء الله اسمها تشغلها لكم معايا تامر مصطفى بيقول مساء الخير عليكم جميعا مساء الفل عليك يا تامر منورنا آم، معايا بن بسنت بنت مصر بتقول آه، قلت لك كلمه بحبك ويا ريتني ما قلتها لك ويا ريتني ما قلتها حلوه قوي بجد Pretty فانس بتقول عايزه اقول لصاحبه الرساله قصتك غريبه قوي يا مجهوله مش عارفه ارد اقول ايه انا سمعت قصتك و sorry ما تزعليش مني ضحكت يعني ازاي اكبر منك بكل السنين دي ومتجوز وعنده اطفال وتصدقيه وقال ايه تدمريه عشان آه، حبك وهتسيبيه آه، ده واحد كذاب قوي وخاين ولو ما بعدتيش عنه تبقي بتشاركي في الخيانه دي انتي لسه صغيره قدامك آه، عمر كتير تلاقي حد يستهلك آه، مجهوله ما تزعليش من كل الكلام لان احنا آه، اكيد هنكون آه، في مصلحتك آه، واراء النهارده اللي انت هتسمعيها من الناس كلها بتكون آه، عشانك آه، هو فعلا حد اكبر منك اوقات بيكون آه، آه، الرجال لما بيكبروا كمان برضو آه، الستات لما بتكبر آه، بتبقى عايزه حد اصغر منها بحيث ان هو يجدد لها شبابه آه، وصح ما ينفعش ان انت تعرفي طالما اكتشفتي ان هو متزوج وعنده اطفال كمان لان كده انت بتخونيه وبتبقي مشتركه معاه في الخيانه آه، وطبعا آه، اكيد بتترد لك آه، في يوم من الايام آه، فما ينفعش آه، ان انت تكملي او تستمري فيها آم، بتقول كمان هي بترد على كلامك بتقول آه، نصيحة مني اعملي له بلوك وعلى فكرة ده مش هيدمره عادي حبيبتي هيدور على غيرك ويتسلى وقته آه، هو مريض وخاين آه، انه يعمل حاجة زي دي مهما كانت حياته الشخصية فيها ايه ما يصحش يعمل كده عايزاكي تحطي نفسك مكان مراته في المستقبل ترضي جوزك يعمل علاقة على النت مع واحدة من وراكي آه، فكري آه، آه، فكري كويس قوي آه، وهتعرفي آه، ان إن انتي كده العلاقة آه، ما تنفعش آه، وهتاخديها على انها هتتردلك بعدين افتكري انه آه، كما تدين تدان آه، صح فعلا آم، بشكرك كتير جدا يا بريتي ويمكن تكون آه، المشاركة قوية جدا عليك يا يا مجهولة بس معلش نستحملها واكيد هنستفيد النهاردة كلنا من بعض بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا معايا نونا محمد بتقول تعرفي يا شاهين ده المشكله كلها ودي الحقيقه انه هيعجز والبنت هتكون في عز شبابها هيعجز وهتبقى البنت في عز شبابها ومش هتستحمله في الشيخوخه وهي لسه صبيه آه، عاوزه آه، تعيش حياتها وتبتدأ عنها آه، عينها تزوغ على اللي في سنها ودي الكارثه آه، صح عندك حق يا نونا اتكلمنا في في حلقه قبل كده عن فرق السن بين الزوجين وان في ناس بتتجوز بيكون ضعف عمرها آه، وانها فعلا آه، لما بيكون كبر وصل لمرحله المعاش هي بتكون لسه وبتدي بقى الغيره آه، وبتدي بقى ال- ال- الكلام اللي هو مثلا هي ليها آه، تصرفات وانتباهات معينه وهو ليه حاجه تانية هي بتحب تروح النادي وهو ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده آه، هي بتحب تقعد وتتكلم وتعمل وهو آه، لا أه بشكرك كتير جدا يا نونا لمشاركتك معانا معايا بسنت بنت مصر بتقول بالنسبه لموضوع حب الانترنت هو زي باقي وسائل مش هتفرق من غيرها اما بالنسبه للخداع آه، والكذب آه، نقدر نقول انه اصبحنا في زمن خداع وده آه، مش على النت بس ومش آه، حب مش في الحب بس ده آه، في كل حاجة وفي كل الوسائل هو وكل اللي بيحصل على النت فيه أفظع منه آه، من غير النت مشكلة النت هو إنك مش شايفة اللي قدامك ومين هو طيب آه، ما هو الفون برضو خداع وكمان في الحقيقة وأشخاص آه، بتعرفيهم آه، وجدا كمان آه، وبيخدعوكي صح عندك حق مش شرط يكون من على النت بس ممكن يكون في الحقيقه نفسها فانت لازم تكوني آه، بتعرفي تتصرفي كويس قوي آه، وتعرفي يكون عندك فكر و- وعقل وتفكير انك تقدري آه، ان انت فعلا تستخدميه آه، معايا كمان آم، معايا مشاركة من محمد محمود منور يا محمد بيقول آسف للتأخير جدا وأكيد ما كنتش هتأخر على برنامج شاهين ده إلا لظروف آه، صعبة جدا على العموم موضوع الحلقة جميل وشيق جدا وأكيد هعمل مداخلتي لكن لما أفهم الكلام داير إزاي الأول يا ريت تقولي عناصر موضوع الحلقة من الأول يا شاهين ده آه، عناصر موضوع الحلقه بتتكلم عن الحب والخداع عن طريق الانترنت ان احنا ممكن نتخدع في شخص آه، آه، الشخص دوت ما يكونش آه، آه، احنا شفناه او عرفناه آه، بنبتدي بيوهمنا ب- بتصرفات وبصوره مثلا بيحطها لنا آه، بصوته وهو ممكن ما يكونش صوته ويبتدي يخدعنا وكنا بنتكلم عن قصه في الاول يا محمد لو رجعت الكومنتات اللي تحت هتعرفها آه، وجات لنا قصتين او ثلاثه لحد دلوقتي آه، ان بنت اتخدعت وكان المفروض ان هي هنكتب كتب كتابها وخلاص كان الموضوع داخل في الجد لولا ان هي اكتشفت ان هو شخص متزوج وعنده كمان اطفال آه، وانه غشها باسم آه، الحب او همها ب- بانه فعلا حد بيحبها آه، وده فعلا طبعا آه، ما كانش حقيقه آه، وطبعا ان اهلها وافقوا عليه من اول مره هو جه فيها فكان بيرجع برضو الغلط في الاهل آه، القصه الثانيه كانت معانا ان بنت عندها 18 سنه و- وبتحب حد عنده 42 سنه وهي عارفه ان هو متزوج فبتقول يعني هل كده انا هبقى مشتركه معاه انا بعدت عنه فده كان تصرفها الصح ان هي بعدت عنه آه، وكلنا ردينا عليها ان احنا آه، اللي جاي ان شاء الله هيكون احسن وان هي لسه آه، صغيره آم، ولسه هتكمل يعني حياتها ولسه قدامها آه، حاجات كتير آه، نكمل موضوع حلقتنا بيقولون والخائن يختلق لنفسه ألف عذر ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب اللي بيبقى خاين وغدار ومخادع دايما بيحاول آه، يقول اللي قدامه او يقنع اللي قدامه ان هو لا صح مفيش حد آه، غلط يعني هو يعني كل الناس غلط وانا اللي صح طبعا آه، في الجزء الثاني من الحلقه اتفقنا ان الصدق مهم جدا في التعاملات بين الافراد مش شرط الاحباب بس طب وده ينطبق على الاصدقاء كمان ايوه طبعا اقصد الاصدقاء كمان يعني يكون بينهم صدق آه، لان الصداقه جايه من الصدق آه، لازم ما تعملش حاجه تخصه من غير ما يعرف ما تقولش مصلحتي اهم حتى لو كانت مصلحتك دي هتاذيه آه، لانك بكده بتبقى غدرت بيه وهتبقى انت بدل ما تقف معاه بتواسيه يعني بدل ما تقف معاه وتواسيه بتكون انت سبب الجرح اللي هو بيكون فيه كمان في حاجه مهمه جدا لازم نناقشها هو في اصدقاء على الانترنت برضو ناس كتيره جدا سالتني على الموضوع ده ايه الاحسن ال- الصديق الحقيقي اللي احنا بنشوفه وبنكلمه وبنعرفه ولا اللي احنا بنكلمه على الانترنت كلنا ما ننكرش ان احنا آه، كل الناس اللي موجوده دلوقتي تعرف بعضها من الانترنت وعملوا صداقات وكل يوم بنسال على بعض وكل يوم بنعرف اخبار بعض وكلنا عارفين بعض بس من غير ما نشوف بعض يا ترى الصداقات دي بتعيش وتدوم كمان يمكن اكتر من الناس اللي اعرفهم شخصيا بس لازم يكون في بينا صدق وصراحه في كلامنا ويا ريت ما نكدبش على بعض في اي معلومه خاصه بينا حتى لو كانت ايه هي المعلومه ممكن كمان تتطور صداقتنا من على النت الى صداقه حقيقيه وان احنا نقدر ساعتها نشوف بعض بمعنى ان اقابلهم وكمان اشوفهم حقيقي في فعلا صداقات بتبقى موجودة على الانترنت وبتدوم اكتر من الصداقات ال- الحقيقية اللي احنا آه، بنعيشها آه، او بنتواجد فيها آه، نشوف اخبار ال- سعيد عادل بيقول طيب هي على طول تتصل بيه بس مش عارف مش عارف اعمل ايه بتصعب عليا بحس اه هي بت... آه، بي- بيكمل بقيه قصته بيقول هي على طول بتتصل بيا وبتصعب عليا بحس ان انا جرحتها بس انا والله آه، لما ما حسيتش اني بحبها قلت لها بس المشكله انها بتتصل بيا وبتقولي مش عارفه انساك مش عارفه اعمل ايه ممكن حد يقولي زي ما قلت لك يا سعيد آه، اقطع العلاقه وفهمها قول لها ممكن نكون اصدقاء نتعامل مع بعض بصداقه لكن انا كحبيب مش هعرف افيدك او مش هعرف ان انا آه، ارتبط بيكي آه، هغشك آه، فمش هينفع ان انا اقدر ان انا اكمل معاكي وانتي م- يعني مش هقبل ان انتي في يوم من الايام تدعي عليا آه، او تقولي آه، هو غشني او كده هيكون صعب عليك وهيكون صعب عليها آه، ومش هينفع لو قالت لك ان هي لا وهتكمل وهتعمل آه، يبقى بتضحك عليك لان هي مش هينفع آه، تعمل كل ده وانت ما جرحتهاش انا مش شايفه ان انت جرحتها لان كانت الفتره بسيطه يمكن لو كان اكتر من كده كان ممكن اقول لك ان انت جرحتها بشكرك كتير جدا يا سعيد مشاركتك عمرو بوليكا بيقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يوفقك يا شاهين انا لسه جاي على فكره عايز اعرف احنا هنتكلم عن ايه كل شويه هنعيد بقى بنتكلم عن ايه آم، طب احنا بنتكلم عن الخداع عن طريق الانترنت الخداع والحب عن طريق الانترنت يا عمرو ومنورنا آه، بنوته مصريه بتقول تصبحوا على خير ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وانتي من اهله يا قمر وحلقه جميله جدا يا شاهين ده بجد حلقه متميزه جدا جدا يا رب تكوني في تقدم دائم يا رب اشوفك على خير ميرسي يا هبه ربنا يخليك يا قمر احمد الشناوي بيقول آه، مش عارفه كده هي مقوله غريبه بس انا مش عارفه اقراها آه، معايا السيد ماجد بيقول آه، كوسه كوسه شرح شرحت لي الخطيب كل حاجه بيقول شرحتي الخطيب كل حاجه في الحلقه واحنا لسه جايين بقرا الكومنتات لا انا قلت له برضو كده والله يا سيد بشكركم كتير جدا معلش والله مفيش تفرقه عنصريه هنا آم، نروح نسمع نسمع ايه نسمع ايه نروح نسمع امال ماهر بينك وبينها ونرجع نكمل موضوع حلقتنا النهارده استنى
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتطرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد ورجعت لكم تاني ولسه مكملة معاكم شاهند انور في كلام في الحب يقولون ايها الخائن لو كانت كل قصة حب تنتهي بالخيانة لأصبح كل الناس مثلك مستنيه مشاركتكم على الفان بيج راديو بلدنا آه عايزه اقول لكم ان الغدر والخيانه والخداع بين الاصدقاء بقى موجود بس طبعا بيكون من اصعب انواع الخيانه يعني صاحبتي وتكون انتيمي وتعرف عني كل حاجه وبحبها اكتر من اي حد واكتر من اختي كمان او ممكن اكون بحكي لها اللي ما بحكوش لاختي وتيجي تسرق جوزي مني او خطيبي زي القصه اللي كانت جايه لنا في اول الحلقه طبعا ده بيكون غدر وخيانه زي مش فاكره بالظبط مين اللي قالها آه وطبعا بيكون قله قصر بيبقى احساس صعب جدا ان انت تنهزمي من حبيبك ونفس الوقت من صاحبتك اللي انت اعتبرتيها اختك طبعا آه، ممكن كمان آه، يكون العكس آه، ممكن طبعا كمان يكون العكس صاحبك وصديق عمرك ويحب خطيبتك او حبيبتك او مراتك طبعا بيحصل وناقشوا المشكله دي في افلام ومسلسلات كتيره جدا طب الحل ايه يا ترى الواحد يفضل عايش وما عندوش ثقه في اي حد ولا نتعامل مع بعض بود وحب وما نبتدي يعني نبتدي نتراجع عن الغدر وما نخونش حد مهما كانت الاغراءات اللي ممكن تكون قدامنا لان صديقي او صاحبتي اهم من اي حاجه في الدنيا يا ترى فعلا احنا هنفضلوا آه، هنفضل يعني الحل بتاعنا ان احنا ما نديش ثقه لاي حد عشان نقدر نكمل حياتنا او نقدر نعيش مع اللي بنحبهم آه، يا ترى فعلا عشان هي صاحبتي واختي انا ما اعرفهاش بحبيبي ما ممكن يحصل غصب عني طب يا ترى نتصرف ازاي يا ترى ايه الحل من قدامنا نعمل ايه نعيش بود وحب وما نغدرش ولا نعيش بعدم ثقة شوف اخبار الناس والمشاركات ايه معايا أم، بريتي بتقول عارفة يا شاهين ده ايه اللي يوجع اكتر من الخيانة انه الخاين يمثل انه هو المظلوم بيمثل ان هو المظلوم والناس بتصدقه عجباني قوي المقولة دي وبتقول قمة التفاهة والسخافة بانه يدعي الخائن انه مسكين تبا له ولكل من يشد على يديه ويمسح دموعه حلوة بجد جدا المقولة بتاعتك واكتر حاجة فعلا بتكون بتوجع هي الخيانة وانك يعني تتلقي الغدر من حد انت يعني استحالة تكوني مصدقة ان هو وفي نفس الوقت آه، بيدعي ان هو المظلوم وبيقدر يثبت ده لنفسه آه، وبيقدر بيحاول يقنع نفسه بيه بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا محمد محمود بيقول الكلام في الكومنت عشان كتير جدا آه، محمد بيقول الحب عن طريق الانترنت انواع في حب صادق جدا وبيكون فعلا ما شافهاش ممكن يحبها فعلا ويتجوزها لكن بالنسبه للموضوع اللي اتكلمت فيه دلوقتي ده شيء مختلف تماما الغلط بيرجع في الاول وفي الاخر للعقليه الصغيره البنت بتكون مش عارفه آه، تميز انه صادق او لا وطبعا هو بيكون انسان مش هنتكلم عنه لان الكلام فيه حرام اصلا ما يستاهلش اي كلمة تتقال عنه حتى لو وحشة لكن التربية دايما لازم تكون من الامهات بتكون فيها كلام مهم ومعين عند فترة معينة من العمر خلي بالك آه، ما تتكلميش مع حد ما تأمنيش آه، كلام كتير بيكون عبارة عن نصيحة تتقال للبنت خصوصا بالنسبة آه، لموضوع الانترنت تمام يا محمد كلامك حلو قوي آه وفعلا في حب بيكون صادق وفي حب بيكون تسالي مجرد تسالي بس مش اكتر آه، وحلوه قوي حته ان احنا آه، نحاول نوعي الامهات اللي بتسمعنا ان انت لازم تكوني قريبه كمان من ابنك او من بنتك تسمعي لها آه، تعرفي بتفكر ازاي حته حلوه قوي ان انت فعلا آه، آه، لازم ما ينفعش ان انت ما تأم... يعني ما ينفعش تامني لحد انت ما تعرفوش تعالي قولي لي انا هكون اكبر منك سنا فهبقى عارفه آه، اتصرف ازاي وعلى ذلك الاساس بشكرك كتير جدا يا محمد لمشاركتك معانا وكلامك مظبوط معايا كمان احمد الشناوي بيقول آه، ما رضيتيش ليا شاهي ت- ما رضيتيش ليا شاهي تقري كومنتي ده سهل والله هو بيقول آه، انا مش عارفه بصراحه هو صعب جدا يا يا احمد ان انا اقراه فمش عارفه اقراه هما الناس كلها قريته آم، مايا عمرو بليكا بيقول آه، صدم شاب آه، بنت بدراجته ولم يعتذر لها ويساعدها على النهوض أخذ يضحك عليها ثم استأنف سيرة لكن البنت نادته قائلة لقد سقط منك شيئا فعاد الشاب مسرعا وأخذ يبحث فلم يجد شيئا فقالت له لا تبحث كثيرا لقد سقط رجولتك لقد سقطت رجولتك ولن تجدها أبدا حلو قوي بجد يا عمرو بجد آه، حلو قوي بجد المقولة دي آه، سيد آم، بيقول آه، والله يا شاهي لسه مكلماني دلوقتي آه، وبرضو قلت لها اللي انت قلتيه وهي برضو مش مقتنعة آه، ممكن ما تردش عليها فعلا يا سيد يا سعيد آه، عشان ما تظلمهاش ولا هي كمان تظلمك او عشان انت ما تحسش بالذنب آه، ما تردش عليها خالص آه، وهي اكيد هتزهق معايا مشاركة من احمد الشناوي منور يا احمد بيقول من علامات صحة القلب انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله آه، ويغب- ويخبط اليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر الى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوى وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياة ونعيم آه، ولذته آه، والالتفات إلى غيره والتعلق بثواه دوائه والرجوع إلى دوائه فإذا حصل له ربه آه، سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وإن سدت تلك الفاقة حلو قوي كلامك يا أحمد وصعب جدا سعيد آه، ماجد سيد ماجد بيقول شربت الحب من كأسك وتعطرت بهوى أنفاسك أحسن كل من شافك وجلس يتأمل ملامحك مقولة حلوة قوي بجد يا سيد أحمد الشناوي بيقول فإن في القلب فاقة لا يسدها شيئا سوى الله تعالى آه، وفيه شعث لا يمله غير الإبقاء- الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إله ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها ويبصر له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق خلق ولأجله خلقت خلقت الجنة والنار وله أرسلت الرسل ونزلت الكتاب ولو آه، لم يكن جزاء ولو لم يكن جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بصوته حسرة وعقوبة كلام جميل جدا يا أحمد آه نروح نسمع نانسي عجرم انت ايه ونرجع نكمل او اخر آه، جزء في حلقتنا النهارده
انت ايه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك انت ايه انت ليه دموعي
مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد ورجعت لكم تاني ولسه مكمله معاكم شاهند انور في كلام في الحب وحلقتنا النهارده عن الحب الغدر والخداع عن طريق الانترنت آه المهم آه عايزه اقول لكم آه بيقولون لا تسالني عن الخيانه فانا لا اعتقد ان هناك كلمات قادره على وصفها مستنيه مشاركتكم على فان بيج راديو بلدنا عايزه اقول لكم كمان بما اننا بنتكلم عن آه، الغدر والخيانه آه، عايزه اتكلم عن الخيانه الزوجيه ان الواحد بيفكر آه، في واحده تانية غير مراته ده اسمها خيانه زي ما احنا كنا لسه بنتكلم عن مجهوله دلوقتي وان هو بيفكر في واحده تانية غير مراته طبعا خيانه عقل وانه يحب غيرها وتبقى خيانه قلب وانه يفكر يرتبط بغيرها ومن ورا كل الناس خصوصا مراته ده بيبقى غدر وخداع كمان لان الست بتكون استحملت معاه كتير وطبعا العمر بيكون عدى عليها وبتكون مستحملة معاه كل حاجة في حياته وفي الاخر يرميها ويبتدي يتجوز واحدة تانية يقول لها عشان ابتدي آه، اعيش بيها حياتي الجديدة او عشان انتي كبرتي وانتي مش عارف ايه وطبعا آه، تعرف انه بيكذب عليها وتحس وقتها ان الدنيا اتهدت فوق دماغها وكأن عمرها كله راح على الفاضي ما بتبقاش الخيانة والغدر هي مكافئتها على كفاحها وصبرها معاه وسهرها على اولاده واخر صبرها انه يرميها ويروح لغيرها لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهند انور وبنتكلم عن الغدر والخداع والخيانه كمان آه، في الحب آه، نشوف اخبار ال- الناس ايه على ال- البيج ونرجع نكمل آه، اخر جزء في حلقتنا النهارده الوقت سرقنا و... واخدنا كتير آم، نشوف اخبار نعمل ريفرشايه معايا سيد ماجد بيقول الزمن اللي احنا فيه ده اغراءات كتير قوي وكترة الفتن لازم آم، ما- ما نثقش في اي حد او كلام اي حد الايام دي بجد ايام ربنا اللي يعلم بيها صح ربنا يعني يرحمنا برحمته و- ويكرمنا ان شاء الله آه، ليلى رضا بتقول الخيانه في الصداقه اخطر لان اخطر عدو هو العدو الصديقي اللي انت امنته على سرك وعارف عنك كل حاجه اللي انت حبيته آه، عن كل الانسان اللي انت حبيته آه، ولا آه، بس وش غ- ولبس وش غير وشه الحقيقي مش من الصح آه، انك تدي الثقه لحد عرفته آه، من شهور آه، ده غلط جدا واحيانا بيكون سنين يا ليلى آه، معايا اسلام الهاشمي بيقول من المؤسف حقا ان تبحث عن الصدق في عصر الخيانه وتبحث عن الحب في قلوب جبانه ومقوله اخرى لو كان في قلبك ذره واحده من الحب فتاكد بانك اخر ما كنت ستفكر فيه هو الابتعاد عمن تحب صح كلامك يا اسلام أه بشكرك كتير جدا لمشاركتك معانا أه معايا أه احمد بيقول صباح الخير الموضوع كان جميل النهارده جدا وشكرا لكل الموجودين أه وانت من اهله يا احمد كنت اتمنى يعني خلاص هو ناقص ثلاث دقايق أه معايا مو كريم أه بيقول اول مره اشوفك يا كريم بيقول رايي ممكن يبقى فيه حب عن طريق الانترنت بس بيبدا على النت ويكمل في الحقيقه آه، ما يفضلش على طول مكمل على النت هيروح على فكره صوتك جامد ميرسي جدا يا كريم لمجاملتك آه، فعلا عندك حق ما ينفعش ان احنا نستمر على طول في موضوع ان آه، ان احنا نعرفه على النت بس لا ده احنا لازم نعرفه ونقابله ونشوفه عشان نقدر آه، نعرفه كويس ونقدر نكمل معاه آه، بشكرك كتير جدا لمشاركتك آه، نونا محمد بتقول الخيانه والغدر يا شاهده انك تامني حد على كل حياتك ويطلع مش قد الثقه وفعلا تندمي على معرفته في يوم من الايام وتنصدمي صدمه عمرك ان الصديق هو اول حد ما يستاهلش ثقتك فيه وهو اول حد بيخونك ما حدش يامن لحد في الزمن ده واولهم الصديق صح بس مش معنى كده ان احنا نفقد الثقه زي ما انا قلت في كل الناس مش ما قلت قلت ان مش ده الحل ان احنا نفقد الثقه في كل الناس يا نونا آه لا آه الحل ان احنا آه نحاول نتعامل مع بعض بموده وحب اكتر من كده شويه نحاول نختار صح عشان نقدر آه نكمل صح مش بشكرك كتير جدا يا قمر عمرو بوليكا بيقول شاب بنت استلام علامات الامتحان البنت الام راصبه يا ك- اه بيحكي قصه مش هينفع يا عمرو آم، البريتي فانت تقول الثقة كالدمعة إذا سقطت لن تعود حلو قوي مقولة حلوة جدا الثقة كالدمعة إذا سقطت لن تعود صح ما ينفعش مش مش هينفع ترجع تاني آه، شوف أخبار ال ريفرشاي كده سريع عشان خلاص ناقص ثلاث دقايق آه انصار بتقول صباح على خير متالقه زي العاده يا شاهين ده برافو على الحلقه الرائعه صباح على طاعه الرحمن ورؤيه الرسول في النام اللهم امين يا رب العالمين وانت من اهل الخير يا قمر آه، عمرو بوليكا يقول ايقنت بان جبروت اعظم رجل يتحول فجاه الى طفوله يتملكها الجنون فقط عندما يكون في حدود عرش انثاه صح جدا المقوله دي وبجد آه، لكن اوقات ما ما حدش بياخد بالمقوله دي آه، كتير منكم بيبقى عينكم زي عمرو وما بيقدرش آه، آه، معايا كمان آم، آه، تامر آه، مصطفى آه، بيقول آه، نسيت الحياة وانت اللي بحلم اعيش يوم معايا والليلة هي البداية وخليك معايا ده عمري اللي لازم ابتدى ولازم نعيش اللي قرب كمان تعالى حبيبي لأبعد مكان ننسى اللي راح من ايدينا نعيش بس لينا خلاص اللي جوانا مات آه، دي اغنية و- وحلوة جدا آه، يا تامر آه، عايزة اقول لكم آم، آه، في الاخر آه، عايزه اقول لكم كلكم اوجه لكم رساله ربنا ربنا ما يجعلنا دايما آه، جميعا من الغض... نكون من الغدارين او الخاينين او المخادعين ان يطعنك احدهما فظهرك فهذا امر طبيعي ولكن ان تلتفت وتجده اقرب الناس اليك هي دي اللي بتكون كارثه فعلا من المؤسف حقا ان تبحث عن الصدق في عصر الخيانه وتبحث عن الحب في قلوب جبانه قلبي كالمراه تنكسر من اصغر حجر يضربها إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان صادقا في في حبه فأنت أكثر الناس حظا الحب كالزهرة الجميلة والوفاء هي قطرات الندى عليها والخيانة هي الحذاء البغيط الذي يدو- يدوس على الوردة آه، فيسحقها آم، لا تسألني عن الخيانة فأنا لا أعتقد أن هناك كلمات قادرة آه، على وصفها بريء آه، من الخونة آه، محمد محمود اخر مشاركه معايا النهارده بيقول ميرسي على الحلقه الجميله وانا اسف كان نفسي اسمع الحلقه من اولها لكن حصل لي ظروف والله يا شاهين ده اسف طبعا موضوع الحلقه كان جميل وادائك اجمل ميرسي يا نوزي ميرسي خالص يا محمد وان شاء الله الحلقه اتسجلت وهيتعمل ال link هيترفع وان شاء الله هتنزل على طول آه، بجد رساله بوجهها لكل الناس يا ريت فعلا نتعامل بحب وبود اكتر من كده مع بعض آه، يا ريت فعلا تقل يقل الغدر في حياتنا يا ريت نقدر نستمر بحب مع بعض نتعامل بمودة مع بعض آه، بشكركم كتير جدا للساعتين وكانوا اجمل ساعتين بجد قضيتهم معاكم اتمنى الحلقه تكون عجبتكم والانغام عرفها بيا استنوا ان شاء الله كل يوم سبت آه، 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهند انور آه، بشكركم كتير جدا ونورتوني وتصبحوا على الف خير
سكت ليه ما تقول لها في بينا ايه في بينا ايه في هوانا وحبنا خبيتها ليه خبيتها ليه ليه سكت ليه بتقول لها في بينا ايه في بينا ايه سيبنا وانا وحبنا خبيتها ليه خبيتها ليه قربها بيا جاوب عليا يا تسيبني اقول الاسرار الشهدائيه قربها بيا جاوب عليا يا تسيبني اقول الاسرار الشهدائيه
شايف حياتك لعيونها هي إن اللي ده وقهارك ضحكتها هي هي إن اللي جاي في حياتك لعيونها هي إن اللي ده وقهارك ضحكتها هي قرب عليا جاوب عليا سيبنا أقول الأسرار وتشغلها فيا قرب عليا جاوب عليا سيبنا أقول الأسرار وتشغلها فيا احكيلها زي ما قلت لي وبكل كتب وصفتني انك حقيقي ارتحت لي وانك ملكت الكون والدنيا دي والاستحالة تكون غير بس ليا ليا انك ملكت الكون